والمصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا يباشر قلوبنا اللهم رطب قلوبنا بذكرك اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا لينة طيبة منقادة آمين أحبتي في الله في منزلة البصيرة وقفنا مع قول الإمام الهروي عليه رحمة الله الدرجة الثانية من البصيرة أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل أن تشهد في هداية الع... الرب جل جلاله أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وأن تشهد في تلوين أقسام هذه الهداية وأن وفي تلوين أقسامه رعاية البر وأن تشهد أن تعاين في جذبه حبل الوصل وقفنا في مسألة هداية الحق جل جلاله لخلقه سبحانه وتعالى هداية الحق جل جلاله الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله جل جلاله من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لكن القضية في قولنا أن تشهد في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل وأن تشهد في تلوين أقسام هذه الهداية رعاية البر فبدأنا في ذكر أقسام الهداية بالكلام عن مراتب الهداية من ابن القيم عليه رحمة الله ذكرنا أن مراتب الهداية عشرة أولها التكليم هداية إن ربنا يهدي سيدنا موسى يكلمه مرتبة تانية مرتبة الوحي الخاص بالأنبياء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده هداية للأنبياء المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري ودي خاصة أيضا بالأب بالأنبياء المرتبة الثالثة الرابعة مرتبة التحديث المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام المرتبة السادسة مرتبة البيان العام المرتبة السابعة مرتبة البيان الخاص المرتبة التاسعة مرتبة الإسماع المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام وقفنا عند قضية الإلهام عشان نقول إن قبل الإلهام في مرتبتين مهمين جدا يوصلوا إلى مرتبة الإلهام المرتبة الأولى مرتبة البصيرة والتانية فوق منها مرتبة الفراسة واللي فوق منها مرتبة الإلهام يبقى مش ممكن حد يؤتى الإلهام إلا بعد أن يمر بالبصيرة والفراسة وقلنا لازم نفرق بين التلاتة لازم نفرق بين البصيرة والفراسة والإلهام عشان نقدر تعرف انت في اي مرتبة من المراتب دي في اي مقام من هذه المقامات المراتب دي مهمة جدا عشان بعض الناس للأسف الشديد بيشتبه عليه ما هو فيه فيعطي نفسه أكبر من قدره فيضل بهذا الظن أو يضل بهذا الوهم فلذلك عشان نفهم البصيرة تأتي عن علم قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة اتفق المفسرون يعني على علم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم يبقى البصيرة تأتي بعلم البصيرة دي تأتي بعلم وأنا دايما أقول أن هناك علوم لا تتعلم من الكتب عشان كده البصيرة تأتي بعلوم مش شرط يعني لا يكتفى فيها بعلم كذا أو علم كذا أو علم كذا بل بالخبرة لأن الخبرة نوع من أنواع العلم عشان كده صاحب البصيرة يستكشف أشياء بالعلم العلم فهمه وقراءة خبرة الناس في الدين وفي الدنيا تعلمه فيستطيع أن يعرف بعلم عشان كده البصيرة ما فيهاش ظن بعلم بعلم ودي المشكلة الكبيرة ان انا بقول حاجتنا اليوم الى البصيرة اشد ما نكون للتمييز بين الحق والباطل بعض الناس يقعد معاك النهاردة وتفهمه ويقتنع ويقوم من عندك يقعد عند حد تاني يفهمه ويقتنع بعكس ما أقنعته به ويقوم عند حد ثالث يفهمه بأكثر فينتقل للتالي والرابع والخامس والعاشر كل ما يقعد مع حد يغير رأيه لأن ما عندوش بصيرة يميز بها بين الحق والباطل ما عندوش بصيرة يقدر يميز بها بين بين الصواب والخطأ ما عندوش بصيرة يقدر يميز بها بين الصحيح الصواب والخطأ بين الحق والباطل بين ما يصح وما لا يصح ما عندوش بصيرة وإنما كل اللي يكلمه يقتنع به البصيرة هي التي تبصره البصيرة دي يا جماعة نور نور العلم العلم نور هذا النور نور العلم يقدر يوضح له الحق من الباطل الثانية الفراسة الفراسة درجة جمعت العلم والبصيرة إلى ذكاء عقلي ونور قلبي يرى به يستطيع التمييز الجمع بين الأشياء عشان كده في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسم للمتوسمين ذكر الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في كتاب عمدة التفسير في في المقدمة قال روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه إن المؤمن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله حديث أبي سعيد الخدري اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين احنا دايما متعودين ان الشيخ الألباني قال ان الحديث ضعيف لكن انا بقول لك النهاردة ان الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله صححه في مقدمة عمدة التفسير كتاب عمدة التفسير كان الإمام الشيخ أحمد شاكر الله يرحمه رحمة واسعة بدأ في اختصار تفسير ابن كثير عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لكن لم يتمه الله يرحمه, يرحمه رحمة واسعة كعادته بدأ في شرح الترمذي ولم يتم بدأ في تخريج كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل ولم يتمه عشان كده لما قعد معاه الشيخ محمد كان قعد مع مين لا أدري مع الشيخ عليه رحمة الله قبل ما يموت وقال له يا شيخ أنت هتموت وتترك الأعمال دي مفتوحة لم تتم كتابا قط فقال له لا لا أنا عملت كتب كاملة قال له فين وريني اي كتاب انت عملته بدات فيه وكملته فدخل وخرج له برساله صغننه كده وقال له بيني وبين حامد الفقي رساله صغيره كان بينه وبين الشيخ حامد الفقي رئيس جماعه انصار السنه الله يرحمه رحمه واسعه كان بينه وبينهم مناوشات في بعض المسائل زي قضايا الطلاق الطلاق البدعي وغيره فكان منزل فيها رساله صغننه كده قال له هي ده كتاب كامل فالشاهد ان الكتب اللي فتحها الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله كتب عظيمه جدا ونافعه جدا ولم يستطع احد بعده ان يسير على نفسه في اي كتاب كل الناس كملوا كتب بعده لكن ما حدش قدر ولذلك لما قيل للشيخ الألباني عليه رحمة الله ما تكمل مسند الإمام أحمد بعد الشيخ أحمد شاكر قال اللي يشتغل بعد الشيخ أحمد شاكر يفضح نفسه فالشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله مش مشهور لكن كان عالم وكان عالم رباني لما تقرا تعليقاته على في كتاب الترمذي يعني تتعجب تتعجب لما تقرا تعليقاته قريت تعليقاته فين مش فاكر بس يبدو ان المحلى لابن حزم تقريبا هو اشتغل فيه برضه شويه تعليقات رهيبة رجل كان ربنا أكرمه ببصيرة وإحنا بنتكلم عن الفراسة وفراسة والرجل ده كان من أهم مميزاته إنه كان قافل على نفسه ما بيقابلش حد ولا بيكلم حد ولا بيدي دروس كان قاعد عاكف على العلم لوحده عشان كده نجح وربنا آتاه هذه البصيرة لأن يا جماعة عايز أقول ومهم جدا ان البصيرة والفراسة والإلهام تحسد ان البصيرة والفراسة والإلهام تتلوث وتضيع لا اصبر عليا شوية عم الشيخ ياسر تتلوث وتضيع يعني معنى ايه ان ممكن واحد يبقى عنده فراسه وبعد كده تسلب منه ممكن واحد يؤتى بصيره وبعدين تسلب منه ممكن واحد يعطى الهام وبعدين يسلب منه يسلب يضيع لذلك الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله كان فعلا زي ما بقول لك كده محافظ على نفسه قافل نفسه لاب فالشاهد ان الفراسه استئناس حكم غيب من غير استدلال بشاهد ولا تجربه ولا اختبار ان يقول حاجه زي ما قلنا قبل كده ان كنت عايز اجيب معايا جنيه صفيح لما تروح لبتاع الذهب وتقول له دي ذهب يبص لها كده يقول لك لا دي مش ذهب ليه يقول لك هي مش ذهب تقول له طب ليه ما هي دي زي دي اهي اثبت لي ان دي مش ذهب ما يقدرش يثبت لك ان دي مش ذهب ما يقدرش وانما لما اقول لك مش ذهب يبقى ايه تطلع مش ذهب فعلا هي دي من غير علم يعني لو انت رحت لبتاع الذهب وقلت له علمني ازاي اكتشف الفرق بين الذهب وغيره يقول لك الحاجات دي ما بتتعلمش من غير استدلال بشاهد ولا اختبار ولا تجربة الفراسة آه شوف ابن القيم بقى لما ي... ابن القيم لما يتكلم بقى كلام قيم يقول ايه ابن القيم عليه رحمة الله يقول حين يكون القلب موصولا بالله وسع كمان حين يكون القلب موصولا بالله وتكون الجوارح عاملة بطاعته كافة عن محارمه يقذف الله في هذا القلب نورا يميز به بين الحق والباطل بين الصادقين والكاذبين اسمع تاني يقول ابن القيم عليه رحمة الله حين يكون القلب موصولا بالله وتكون الجوارح عاملة بطاعته كافة عن محارمه يقذف الله في هذا القلب نورا يميز به بين الحق والباطل بين الصادقين والكاذبين إن صاحب هذا القلب وهذه الجوارح يرى في الحقيقة بنور الله بنور من الله قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم الشيخ الألباني حسن هذا الحديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم عشان كده بقول لك انك انت لما اديت فلوسك لواحد يشغلها وكلها عليك العيب مش فيه العيب فيك الامام الشافعي بيقول ايه ما خان امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان انت اللي ائتمنت خاين لما يكون حد سرقك العيب فيك انت اللي ائتمنت حرامي لما يكون حد خدعك العيب فيك انت اللي صدقت كذاب السيمة او ال ال ال قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول لما يبقى القلب موصول بالله والجوارح تعمل في طاعة الله والجوارح تكف عن معصية الله تكون هذه الهدايه ان يعرف الناس بسيماهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه يقول الله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به في الناس ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم هذا النور يستجلب من أشد ما يستجلب بالتقوى الأتقياء العبد التقي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون التقوى التقوى اللي هي اللي هي اللي هي تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام هي دي التقوى التقوى اللي هو ساب ده وساب وساب وساب وساب وساب وساب وساب ساب كل حاجة ساب كل حاجة واكتفى ببعض الحلال مش بكل الحلال ببعض الحلال التقي ده هو اللي بقى يؤتى هذا النور تلاقيه يبص للناس كده ساعة ما يبص له خلاص هو بقى قدامه كتاب مفتوح وخلي بالك ان اصحاب هذه النظره مش بيمثلوا ولا ولا بيقولوا لحد انا صاحب بصيره ولا انا صاحب فراسه ولا انا بعرف الناس بالعكس ده لو حد قال له يا سلام على فراستك يا اخي يقول له يا اخي ربنا يهديك هو انا بفهم انا بقول اهو عشان بس تقول ايه احيانا الادعياء واحنا في زمن الدعاوى العريضه كتيره لكن صاحب ال... صاحب النور ده ما بيقولش وما يقدرش يقر به بالعكس ده بيسترها كما يستر الآخرون معاصيهم وبيتبرى منها كما يتبرأ الآخرون من مخازيهم وإذا اتكشف يقول يا رب كفاية عليا كده الشاهد يقول ابن القيم عليه رحمة الله إن صاحب هذا القلب وهذه الجوارح يرى في الحقيقة بنور الله بنور من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم هذه البصيرة وهذه المنة من الله هي ما يسميه العلماء الفراسة الإيمانية واستدلوا لها بآيات من كتاب الله عز وجل نحو قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين فقد قال بعض أهل العلم إنها نزلت في أهل الفراسة وقوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بسيماهم وقوله سبحانه وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم إن أصل هذه الفراسة هو الحياة والنور اللذان يهبهما الله لمن يشاء من عباده فيستنير القلب وبالتالي لا تكاد تخطئ له فراسه كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كان شاه ابن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسه وكان يقول من عمر ظاهره باتباع السنه وباطنه بدوام المراقبه وغض بصره عن محارم الله وكف نفسه عن الشهوات واكل من الحلال لم تخطئ له فراسه بيقول لي تاني اقول له طب صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إيه الفراسه ممكن تكتسب اه ممكن تكتسب بس مش بتكتسب بتعلم انما هنا بقى الحته الفرق بين الكسب والوهبي انها تستوهب اقول له اديني يا رب تستوهب تستجلب من الله لانها لا تكون الا من الله ازاي تقدر تستجلبها من الملك القدوس قال لك هنا خمس ست عناصر واحد من عمر ظاهره باتباع السنه الامام الشافعي قال كده لو رايتم الرجل يسير على الماء او يطير في الهواء فلا تشهدوا له بشيء حتى تقيسوا عمله على الكتاب والسنه عشان كده تلاقي مبتدع ويقول لك عنده فراسه تلاقي كافر ويقول لك عنده فراسه تلاقي ضائع وتقول لك عنده فراسه ما ينفعش الكلام ده خالص من عمر ظاهره باتباع السنه قول لي بس احيانا بنلاقي واحد آه يعني ممكن ممكن يا استاذ ياسر تدونا فصل دقيقه طيب بعد اذنكم انا احتاج الى فاصل دقيقه واحده واعود اليكم اقل من دقيقه نصف دقيقه ان شاء الله اتفضلوا
سنعود ان شاء الله
زهقان من موضوع تغيير الأرقام وطبعا مش هتقعد تغير رقم رقم احنا جبنا لك الحل اتصل الآن من أي محمول على 59 90 أو من أي خط أرضي على 09516 وحمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعة كل رقم يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج اللهم اختم لنا دلوقتي تقدر تحمل على تليفونك أجمل وأحب الأدعية الخاصة بفضيلة الشيخ محمد حسان اللهم اجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحدوده يا كريم ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا أرحم الراحمين فقط اتصل من أي محمول على 59 90 أو من أي تليفون أرضي على 09516 وأدخل كود الدعاء فضيلة الشيخ محمد حسان الآن تقدر تحمل على تليفونك حلقات برنامج رقائق في دقائق لفضيلة الشيخ محمد حسان ينتبه إلى هذه اللطيفة المنح عطاء اتصل من أي محمول على 59 90 أو من أي تليفون أرضي على 09516 وأدخل كود الفيديو فهو الحكيم سبحانه الذي لا تزول حكمته في عطائه وفي منعه بل هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في منعه تبارك وتعالى نعم الرضا أيها الأفاضل مصطلح العمل
عدنا بفضل الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال شاه ابن شجاع الكرماني وكان لا تخطئ له فراسة يعني كان يقول كذا خلص اتعدت كنت بقول بقى قبل ما قبل ما ادخل في قولك شاه بن شجاع ان بعض الناس احيانا يكون كافر يكون فاسق يكون فاجر وتجري على لنف... على لسانه فراسه آه... و- وتطلع صح يقول لك فلان ده حرام ويطلع فعلا حرام رغم ان احنا كلنا مش عارفين احنا قلنا في في في تعريف الفراسه آه... راحت فين تعريف الفراسة إنها أحيانا تبقى فراسة وحشية تجري على لسان واحد ما ملوش في الموضوع خالص نهائي بس اهي يقول ايه فراسة طارئة نادرة تق- تسقط على لسان وحشي في العمر مرة احيانا تقع كده مرة واحدة تلاقي واحد قال حاجة وتطلع صح تقول آه ده من الأولية ده مش شرط ده هي وقعت على لساني لفائدة غيره يعني ممكن تبقى أنت معدي والكلام متوجه ليك أو توجيه لغيرك من ال... من ممن سمعها فهمني إزاي؟ فلذا لكن الفراسة بقى اللي بتثبت وتبقى رجل ذو فراسة لا تخطئ له فراسة شروطها ايه؟ من عمر ظاهره باتباع السنه واحنا في زمن تخلى الناس فيه عن اتباع السنه وانا يهمني جدا الليله دي لان الليله دي احنا ليله آه، راس السنه الميلاديه بكره 1 يناير وكثير من الناس يحتفل بما يسمونه ليله راس السنه او الكريسماس او غيره هذا لا يجوز الاحتفال بهذه الليله حرام قولا واحدا واي حد يحتفل بها يخالف عقيدته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى ما لناش أعياد تاني ولا نعرف أي أعياد ما عندناش عيد اسمه السنة إطلاقا ومشاركة المشركين والكفار في أعيادهم حرام بأي صورة من الصور كانت لا لبس طرطور ولا تزويق بيت ولا شجرة كريسماس ولا ال- الساعة 12 طف النور و- ولا الكلام ده كله حرام من يفعله آثم مذنب مخالف نسأل الله أن يتوب على عصاة المسلمين آه، بنقول إيه من عمر ظاهره باتباع السنة يبقى ظاهره سني ظاهره من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباطنه بدوام المراقبة قلنا كتير كلمة حاسس إن ربنا شايفه حاسس لما يتكلم إن ربنا سامعه حاسس لما يتحرك إن ربنا معاه عمر باطنه بدوام المراقبة إن الله كان عليكم رقيبا وغض بصره عن المحارم بقت مصيبة البصر في زماننا مصيبة سودة مصيبة النظر إلى النساء المتبرجات العاريات في ال- الافلام والمسلسلات والاغاني والكليبات والاعلانات والنظر الحرام النظر الحرام مش للنساء بس وإنما نظر الحسد لما لنعم الآخرين ونظر التشهي ونظر الغفلة ونظر أنواع كثيرة من أنواع النظر التي تضيع ومن عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات لازم اللي عايز ينال درجة من درجات القرب ومرتبة من مراتب ال ال الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يضحي في مقابلها عشان كده قلنا الأتقياء لازم يسيب شوية حلال يضحي بشوية حلال عشان يؤتى رفع درجة وشوية حلال يرفع درجة عشان كده ابن القيم في كتاب الفوائد فكروني اجيب المرة الجاية ان شاء الله الفقرة دي اقراها عليكم ان قال ايه ترك الشهوات وان انجى من عذاب الله الا ان درجات القرب وكنوز البر وذخائر الحب لا تكون إلا ثم ذكر الشروط فلا بد أن الإنسان عشان ينال هذه الدرجة من درجات الفراسة أنه يضحي قصادها يعني بنقول إيه أن المؤمن العادي اللي هو بيعصي ويتوب إذا ترك المعاصي بقى له درجة علب درجة كمان في الطاعات يعلى درجته مثلا في البصيرة علي درجة كمان في في الطاعات وضحى بشهوات وترك مشتبهات ي- يدخل في درجة الفراسة علي كمان في أعمال البر والطاعات وتنازل عن كثير من المباح من الشهوات يبدأ يعطى درجة الإلهام عشان كده قلنا ثلاث درجات البصيرة الفراسة الإلهام قال ابن القيم وثمة فرق لا بيقول إيه وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله انتهى كلام ابن القيم وعايز أقول إن في فرق مهم جدا بين الفراسة وبين الظن أظن لا ما عندوش ظن ده ده هو ده كده الظن يخطئ ويصيب الظن يكون مع الطاعة والمعصية الظن يكون مع حياة القلب ومرضه أو موته حتى الظن منه حرام ومنه مباح إن بعض الظن إثم لكن أهل الفراسة أهل الصلاح والتقى أهل الفراسة فرسان الفراسة الموفق قال الله جل جلاله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هي دي بقى حقيقة أن يرى بنور من الله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبيه يمشي هي دي الإنسان اللي نمرة واحد أقام الفرض ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه إصلاح الفرائض اتنين زيادة النوافل إصلاح الفرائض ترك الذنوب فرض ولا لا ترك الذنوب إصلاح الفرائض أقام كل الحدود بعد ما أصلح الفرائض وأداها بدأ يتنفل في بعض الناس بيتنفل وهو مضيع الفرائض يعني يقوم الليل وينام عن الفجر يبقى صايم ويبص للنسوان ويكذب او يغتاب او ينم ويطلق لسانه لا صايم نوافل وبت... وبتكذب لذلك بقول ايه ان لازم يقيم الفرائض الاول ويتمها وبعدين يزود النوافل وقلنا انه يبدا بركعتين اربعه ستة تمانية عشرة حداشر تلاتاشر خمستاشر خمسين مية ميتين تلتمية في قيام الليل يبدأ بقراءة نصف جزء وعن جزء وعن جزئين ثلاثة خمسة عشرة عشرين وهكذا الشاهد ايه انه زود النوافل زود. كل ما يزود النوافل عارف زي ما يكون ايه, إيه, إيه, إيه النور بيفتح بيفتح بيفتح بيفتح هو كده دايما يبدا نوره يزيد كل ما يفتح اكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى يهب من النور اكتر ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يبقى عرفنا دلوقتي ان الفراسه دي ثمره حب الله ومما لا شك فيه ان من اعظم الامه نصيبا من هذه الصفه اصحاب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذ كانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا كانوا آه على النهج المبين فكانت لهم اعظم انواع الفراسه آه قال ابن القيم اصل كل خير للعبد بل لكل حي ناطق كمال حياته ونوره فالحياه والنور ماده كل خير فبالحياة تكون قوته وسمعه وبصره وحياؤه وعفته أما إذا قوي نوره وإشراقه انكشفت له صور الأعمال وحقائقها وما هي عليه فاستبان عنده حسن الحسن بنوره وآثره بحياته وكذلك قبح القبيح كم من دعاء ابن الجوزي عليه رحمة الله اللهم أرنا الأمور على حقيقتها قلنا في وصف التقي أنه يرد الشيء من وهمه إلى أصله هيدور دايما على أصل الشيء مش ما يعيش وهمه يعرف الأمور على حقيقتها الحياة يبقى الإنسان محتاج حياة ونور مش حياة بس ف الفراسة إن ربنا يرزقه نور يشوف بيه عارفين أهم حاجة يا إخوة وأحبتي في الله يشوف بيه حقيقة الدنيا دي حقيقة الدنيا اللي احنا عايشينها وحقيقة متع هذه الحياة وحقيقة شهوات هذه الدنيا يشوف على حقيقتها بقى زي ما ربنا وصفها وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار اثبت دي كده معايا إن الراجل الصالح قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع اثبتها معاك ربنا قال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع سبحان الله العظيم شوف ازاي الراجل لما فهم الرجل الصالح وصل الى ما قاله الله في وصف الدنيا عارف متاع يعني ايه شوية كراكيب متاع يعني الحاجات اللي بيتمتع بيها آه، كرسيين وسرير بينام عليه وشوية حلل بيطبخ فيهم هي دي الدنيا لذلك أول شيء في الفراسة مش إن هو بس يبص للناس يقول ده راجل طيب وده وحش وده حرامي وده هيسرق وده نجار وده حداد وده جاي منين وده رايح فين مش ده الموضوع الموضوع إن الفراسة دي توصله للجنة اللهم أرنا الأمور على حقيقتها ال- ينبغي أن نفهم أيها الإخوة أن الله عز وجل يؤتي العباد هذه الفراسة ليستطيعوا أن يعرفوا الحق ويتبينوه وأن يصلوا بهذه الفراسة إلى جنات الفردوس ثم باب الإلهام قال الله جل جلاله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الإلهام مقام المحدثين وهو فوق الفراسة لأن الفراسة ربما وقعت نادرة أو استصعبت على صاحبها وقتا واستعصت عليه أما الإلهام فيكون في مقام عتيد الفراسة ممكن واحد حصلت له فراسة مرة وخلاص ممكن واحد يبقى ربنا أكرمه بالفراسة وعايش بيها ويجي وقت ما يلاقيهاش يعني قاعد دلوقتي دلوقتي بيبص لأحوال الدنيا كده الدنيا رايحة على فين مش قادر يعرف تستصعب عليه الفراسة في وقت من الأوقات أما الإلهام في مقام عتيد يعني رجل ملهم لا يغيب عنه الإلهام قط تعالوا نشوف ابن القيم بيقول ايه في الإلهام قال عليه رحمة الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي لما أسلم قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر, وقني شر نفسي قال ابن القيم التحديث أخص من الإلهام فإن الإلهام عام للمؤمنين كل بحسب إيمانه فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان هي احنا بنتكلم في مراتب الهداية فكل مؤمن ربنا سبحانه وتعالى هداه يبقى ألهمه بس الإلهام ده درجات درجات متفاوتة من هنا ل لما لا نهاية قال أما التحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر يعني من المحدثين فالتحديث إلهام خاص وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وقول الله عز وجل وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإما من غير المكلفين وأوحى ربك إلى النحل هذا كله وحي إلهام أما جعله فوق مقام الفراسة فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة والنادر لا حكم له وربما استعصت واستصعبت فلم تطاوعه والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد يعني في مقام القرب والحضور والتحقيق شوف بقى المحققين لما يتكلموا ابن القيم يقول ايه والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص وخاص كل واحد منهما فوق عام الآخر وعام كل واحد منهما قد يقع كثيرا أما الخاص فقد يقع نادرا ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة تتعلق بنوع كسب وتحصيل أما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب البتة الفراسة زي ما قلنا يجمع البصيرة مع العلم والخبرة و... وال... وفي نفس الوقت التقوى بالكسب يكسب فراسة أما الإلهام فده من عند ربنا رزق يسوقه الله لمن شاء من عباده درجات الإلهام الدرجة الأولى نبأ يقع وحيا قاطعا مقرونا بسماع إذ مطلق النبأ الخبر الذي له شأن فليس كل خبر نبأ وهذا نبأ نبأ عن خبر عن غيب معظم ابن القيم بيقول ايه قلت اما حصوله بواسطه سمع فليس ذلك الهاما وانما هو من قبيل الخطاب وهذا يستحيل حصوله لغير الانبياء والذي خص به موسى اذ كان المخاطب هو الحق جل جلاله اما ما يقع هو ده اللي انا قلت بقى المره اللي فاتت محتاجين نسمع الكلام ده جدا عشان بعض الناس يقول لك انا بسمع حد بيكلمني في ودني انا بسمع حد بيكلمني من جوايا انا بسمع حاجه بتوجهني وتوديني وتجيبني السماع ده ايه هو يقول اما ما يقع لكثير من ارباب الرياضات من سماع فهو من احد وجوه ثلاثه لا رابع لها اولا اعلاها ان يخاطبه الملك خطابا جزئيا فإن هذا قد يقع لغير الأنبياء فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حسين بالسلام فلما اكتوى تركت خطابه فلما ترك الكي عاد إليه الخطاب الملكي سيدنا عمران بن حسين لما مرض بالبواسير فاكتوى بالكي بكى ما يبكيك قال والله لقد كنت أسمع الملائكة تدخل علي بالتسليم فلما اكتويت لم أعد أسمعها وهذا ما أبكي منه فلما تاب إلى الله من الكي الكي مش حرام يجوز مباح لكن ترك الكي وأعلن أنه ندم على اكتوائه عادت الملائكة تدخل عليه وتسلم عليه ويسمع تسليمه الصحابي اللي كان بيقرأ في المربد سمع تسليم الملائكة الرسول قال لو تدومون على الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم الخطاب الملكي نادر وهو ما يسمعه بعض عموم المؤمنين الخطاب الثاني خطاب يلقي في قلبه الملك يلقى في قلبه عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكل بكل ابن آدم ملك وشيطان وللملك لمة وللشيطان لمة الملك يخاطب روحه كما في الحديث المشهور إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا قيل في تفسيرها قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر وقيل احضروا معهم القتال والقولان حق فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قوله ومن هذا الخطاب أيضا واعظ الله في قلب كل مؤمن حديث مشهور في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما هنعملها امتى دي بقى اه ان احنا عايزين فعلا نعمل طريق وعايز احط على جنبيه سورين والسورين دول فيهم ابواب والابواب دي على كل باب ستاره مرخيه وامشي بين السورين دول امثل لكم الحديث ده ان صراط مستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران السور كل سور من دول فيه ابواب مفتحه وعلى باب الس... على... على كل باب من دول مش باب ستاره ستاره مرخيه وداع على راس الصراط يقول ايها الناس استقيموا ولا تعوجوا هو ماشي في الطريق كده يجي يفتح الستاره ب... ب... ب... بالفضول البشري يفتح فضول كده يفتح الستاره كده ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه اوعى تكشف الستاره لو فتحت الستاره هتدخل ايد هتشدك لجوه هو ده واعظ الله في قلب كل مسلم كل مسلم اللي احنا بنقول عليه ضميري بيوجعني ده واعظ الله في قلب كل مسلم خلينا نقرا الحديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط الصراط المستقيم الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن هذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام بواسطة الملائكة أما وقوعه بغير واسطة فما لم يتبين بعد والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل والله أعلم يبقى النوع الأول خطاب غير مسموع الهام يقع في القلب النوع الثاني خطاب الهواتف من الجان لابد أن نؤمن أن معنا جن لا نراهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه لازم نؤمن من إيماننا بالغيبيات إيماننا بالجن لأن الله أخبرنا عنهم ولم نرهم فبقوا غيب بالنسبة لنا أن هؤلاء الجن فيهم المؤمنون وفيهم الفسق الفجار وفيهم الكفار اللي هم الشياطين ففي جن مؤمن وفي جن تقي وفي جن ولي وفي جن عادي زي أنواع المسلمين وفي جن عاصي وفي جن فاجر وفي جن مجرم شرس ولكنه مسلم وفي جن كافر كل الانواع اللي في المسلمين اللي في الناس اللي في البشر اللي في الادميين موجوده في الجن الجن ده بيتكلم بس ما بنشوفوش قد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا وقد يكون شيطانا ابن القيم بيقول ايه وهذا ايضا نوعان احدها ان يخاطب ان يخاطبه خطابا يسمعه باذنه يسمع صوت زي ما حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان البيعه وسمعوا الجن طلع على الجبل وصوت الحقوا محمد واصحابه بيأتمروا عليكم الثاني ان يلقي في قلبه عندما يلم به ويعده ويمنيه قال سبحانه يعدهم ويمنيهم ربنا قال قال له ايه واجلب عليهم بخيلك ورجلك وايه وعدهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر للقلب من هذا الخطاب نصيب وللاذن ايضا منه نصيب والعصمه منتفيه الا عن الرسل واما مجموع الامه يسمعون ممكن تسمع خطاب الجني بودنك ممكن تحسه في قلبك فمن أين للمخاطب أن يعلم أن هذا الخطاب شيطاني أو رحماني ملكي أو جني إزاي يعرف بأي برهان أو أي دليل الشيطان يقذف في النفس وحيه ويلقي في السمع خطابه فيقول المغرور المخدوع قيل لي وخوطبت احنا مصدقينك لكن مين اللي قال لك هي دي المشكلة الكبيرة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمة وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه قال له ايه إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك فمن يأمن القراء بعدك يا شهر قال أنا خلاص هموت فراح مطلق النسوان وراح مفرق الفلوس وقعد يستنى الموت سيدنا عمر بعت له ايه اللي انت عملته ده قال له انا هموت عرفت منين إيه؟ قال الكلمة العظيمة لسيدنا عمر الملهم قال له فمن يأمن القراء بعدك يا شهر إذا أنت عملت كده طب نأمن مين إذا كنت بتدعي وتوافق على اللي أنت سمعته إزاي نقدر نأمنك ولا نأمن غيرك بعد كده الوقت انتهى وعايزين نتكلم في الموضوع ده بتركيز اكثر في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر في انك انت لما تسمع حاجه ازاي تقدر تميز الكلام ده رحماني ولا شيطاني الكلام ده ملاكي ولا جني الكلام ده حديث نفس هيجي معانا الكلام بقى عن حديث النفس ان يكون الكلام ده جواك انت انت اللي بتتوهمه وتظن انه جاي لك من بره وهو مش جاي من بره ده جواك ان شاء الله ياتينا تفصيل هذا في اللقاء القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين